سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مشاهدي الرسالة أينما كنتم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في رحاب حلقة جديدة من برنامجكم القرآني الأسبوعي المتجدد مع القرآن هذا البرنامج الذي يأتيكم في رحاب الرسالة اليوم أعزائي المشاهدين كثير منا أو يكاد يكون ها أو تكاد تكون هذه سمة للجميع يدرك أهمية القرآن الكريم وعظمة القرآن الكريم ها هو ينظر لأبنائه اليوم ويود أن يراهم قرة عين له قرة عين يجدهم في المستقبل عاملين بهذا القرآن مطيعين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أيضا يريد أن يعلقهم بهذا الكتاب العزيز كتاب الله عز وجل الذي فيه النور والهدى الذي يهديهم في حياتهم الدنيوية والأخروية ولكن يبقى سؤال عريض ومهم جدا وهو عنوان حلقتنا في هذا المساء وهو كيف أعلم ابني كتاب الله عز وجل كيف أعلمه من أين أبدأ هل أبدأ معه بالمفاهيم المهمة حول القرآن أم أبدأ معه في تحفيظ القرآن الكريم مباشرة أو غير ذلك أسعد أعزائي المشاهدين بالحوار على مرآكم الكريم مع ضيفي في الاستديو حول هذا الموضوع وأسعد بأن أرحب بضيفي في الاستديو سعادة الدكتور شريف طه يونس رئيس مجلس إدارة معهد العلم والعمل وأكاديمية المتدبر الصغير أهلا وسهلا بك مجددا معنا أبا عبد الملك أهلا وسهلا بك عبد الحسن الله عليك دكتور بعد أن رسخ في ذهننا ما يتعلق بالقرآن الكريم ولا يجادل فيه أحد يبقى السؤال المهم التطبيقي والعملي كيف أعلم ابني القرآن من أين أبدأ
يعني في الحقيقة آه، يعني ال- هذا السؤال لكي نجيب عنه نحن نحتاج آه، إلى أن نجيب عن مجموعة من الأسئلة جميل.
يعني هو الناس لا تتصور أن العملية التعليمية عملية بسيطة هي عملية مركبة خلاص يعني في أمور مهمة آه، يعني زي آه، ما قلت آه، سابقا أن لابد أن يكون واضح في أذهاننا المدخلات والعمليات والمخرجات مهم.
والعمليات دي نفسها لازم يكون واضح في ذهننا شوية أسئلة زي إيه المحتوى اللي هيتم تدريسه ترتيب المحتوى وطبعا المحتوى قرآن جميل.
بس ترتيب المحتوى هيكون إزاي لازم يكون واضح في ذهننا أسئلة زي صفات المعلم اللي هيقوم بالعملية التعليمية دي.
جميل آه، الكفايات التي ينبغي أن يتحقق بها الوسائل اللي هيستخدمها لازم يكون واضح في ذهننا البيئة التعليمية هيكون شكلها عامل إزاي لازم يكون واضح في ذهننا مجموعة من الأسئلة التفصيلية حول هذا الأمر جميل خلاص.
دكتور خصوصا أنه خصوصا أنه اليوم العملية تتم كالآتي آه، المنهجية القرآن وحسب ولا يعرفون كيف الطريقة في الأغلب آه، من يعلم القرآن هو أحيانا يسند إلى أي أحد ممكن أن يعلم القرآن الكريم آه، المخرجات المنتظرة هي ما تراها الآن الآن نبدأ يا دكتور بالمنهجية والله من الأمور التي تحزنني يعني الحقيقة لأن الأمر استثار عندي شجونا الأمور التي تحزنني إن كل مؤهلات معلم القرآن إنه حافظ للرواية ومتقن للتجويد فقط بصرف النظر خلقه كويس مش كويس بصرف النظر كذا مش كذا والمؤسسات لما بتقر يعني بتقيسه بتقيسه بإنتاجيته في الأمر ده وبتقيسه مثلا بانتظامه في الشغل وغيره يعني هذه من الأمور المحزنة أعظم عملية تعليمية في الوجود هذا كل ما يتطلب لها وعشان نسكن ضميرنا وأحيانا أنا بقول بعبارة مازحة كده نعطي ضميرنا أسبرين أو كتوفان نقول إيه شوية آه، دورات تربوية محاضرات تربوية علشان بس يمارس بشكل كويس من الأمور المحزنة جدا جدا جدا النهاردة لو واحد بيعلم موسيقى وهو أمر محرم خلاص أو واحد بيعلم أي شيء بيؤهل سنة واثنين وثلاثة وأربعة تأهيلا جيدا عشان يقوم بالدور ده هو طبيعي جدا ان يكون هي ده الم- هو ده المطلوب من المعلم ليه لان احنا عايزين في الاخير المنتج شكله ايه انما لو اردنا بقى منتج على ما اراد الله وعلى ما كان عليه منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم بس.
هنرجع بقى تاني نرجع كده retrograde او نرجع لورا فلاش باك نرجع نشوف بقى المطلوب من المعلم ده يكون فيه ايه بالظبط العمليه التعليميه هتتم ازاي فدي محزنه جدا جدا جدا تمام ولذلك نحن يعني عندنا في منهج المتدبر الصغير يعني يعني نولي هذه المساله رعايه كبيره دكتور إذن لي قبل أن تدخل آه، أنت تحدثت عن متدبر الصغير في حلقة أخرى واليوم أنت تتكلم عن متدبر الصغير أنا حقيقة يعني استثارني الاسم حتى بعد الحلقة الماضية كلامك عن المتدبر الصغير احنا نعرف أنه التدبر نطلبه من الكبار لأنها عمليات عقلية وعمليات وتفكر وما إلى ذلك حسب الرؤية اللي واضحة عن التدبر فالآن تطلب من من الصغير أن يتدبر الآن كنت تطلب أنه يفهم معاني اليوم تتكلم عنه متدبر بين لي هذه ثم نرجع لموضوعنا كرما طيب يعني الحقيقة عشان بس آه، هذه المسألة تستقر آه، أنا ه- هجاوب حضرتك على مستويين المستوى الأول آه، هل الطفل يتدبر والمستوى الثاني ليه احنا سمينا البرنامج ده أو المنهج ده المتدبر الصغير تمام طيب هل الطفل يتدبر علشان نجيب على هذا السؤال محتاجين نجيب على أسئلة اللي هي إيه ما هو التدبر أصلا احنا بنتكلم عنه بالضبط لابد نحرق عبارة التدبر تمام عشان ما نكونش بنغرد خارج السرب جميل.
كنت بتتكلم في حاجه وانا بتكلم في حاجه لابد ان نتفق الاول على المساله دي المساله الثانيه لابد ان احنا نتفق مين الطفل جميل.
تمام النقطه اللي بعدها عايزين نعرف المهارات المطلوبه للتدبر النقطه الرابعه عايزين نعرف هل الطفل عنده المهارات دي ولا لا بالضبط النقطه الخامسه عايزين نشوف الواقع وهل الطفل بيتدبر في الواقع ولا ما بيتدبرش تمام كده بينهم خمس على نقاط.
السريع.
نبين على السريع التدبر لما هيجي للتدبر في اللغه خلاص زي ما قال ابن ع- آه، ابن ابن منظور في لسان العرب بيقول وتدبر الامر نظر في عاقبته والتدبر التفكر فيه باختصار دون يعني خوض التدبر هو نظر او تفكر او تامل في العواقب او ادبار الامور خلاص او مآلات الامور باختصار التدبر ده نشاط بيقوم به الانسان النشاط ده مش ظاهر نشاط باطن هذا النشاط الذي يقوم به الانسان باطن ولا عقلي يعني نشاط باطن باطن فين بقى في العقل ولا في القلب مش هم فين العقل او القلب جميل.
بس المهم في نشاط بيقوم به اسمه تفكر او اسمه نظر النشاط ده بيقوم به فين في العواقب يعني ايه في العواقب يعني مش في مبادئ المآلات الكلام في المآلات احسن الله عليك يعني في الكلام مش في كلام حضرتك في البدايه ده ايه ده فيما بعد هذا الكلام ما بعد هذا الكلام ما وراء هذا الكلام ولذلك لما اقول لحضرتك مثلا ايه ايه رايك تعمل معايا المشروع الفلاني بتقول لي سيبنا افكر مم.
تمام.
في الواقع تت...
هتفكر في تنظر إيه؟ أنت ما فهمتش كلام.
ارباح خسائر فهمت كلامي ولا فهمتوش صحيح فهمته طب بالضبط.
هتفكر في ايه فيما وراء هذا الكلام ماذا لو وماذا ماذا لو لو العواقب هتفكر في حالك انت مناسب ليك ولا مش مناسب ليك جميل.
صح جميل.
وهتفكر في الكلام ده خلاص هتكسب ايه هتخسر ايه تمام كده طب وبعد ما تفكر في الكلام ده هتدعي ربنا عز وجل انه يعينك لو كان كلام كويس او يجنبك لو كان كلام مش كما نفعل في كويس الاستخاره صح كده يعني تفكر في انت تف... هتتفكر في الحال وتتفكر في المقال وتتجاوب بسؤال تمام كده الكلام اللي انت قمت بيه ده حضرتك ده قمت بيه ليه يعني ليه انت تفكرت في العواقب حتى اقدم على العمل احسنت عشان تقدر تقرر بالضبط تاخد قرار طب هيفرق انك تفكرت هيفرق هيفرق في ايه ان انت لما تبقى مقبل على قرار تبقى درسه كويس هيبقى قرار حكيم عشان كده النبي كان بيعلم الحكمه مش بيعلم العمل يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه يعني يخرجهم حكماء مم.
هيبقى اعمالهم على مقتضى الحكمه اكمل عمل خلاص لان عمل بالتدبر ولذلك انا بقول لحضرتك اللي احنا بن... النشاط ده ما بنقومش بيه في حياتنا نقوم به في في على- لذلك اقول التدبر هو نشاط انساني باطن بيتم- معناها يا دكتور الان ليس التدبر هو ان اقرا الايه وأف- واتفكر في معانيها لا، ثم لا، في اللطائف الف- التي خلفها دي تأملات ولذلك أنا يعني تأملات.
عندي, عندي طرح صراحة بقول إيه أو ممكن على أقصى تقديرات نقول عليه تدبر عقلي التدبر ربنا فرضه على الأمة ككل صح؟
كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا وعلى قراءة تانية يتدبروا وغيرها والمهم الشيخ الإسلام تيمية يقول إيه لا- يعني مخاطبة ربنا للكفار بالتدبر من باب أولى يخاطب به جماهير المسلمين جميل يبقى إذا الواحد من جمهور المسلمين ما يقدرش يقول ليه قال أحسن وما قالش يحسن وما يقدرش يتكلم في السياقات والسباقات واللحاقات والاختيارات مهم.
صح.
هذه امور متخصصه يبقى اذا ده ما ينفعش يكون التدبر اصلا اللي هو خطب به الجماهير تمام ده ممكن نقول حاجه كده للمتخصصين ممكن نقول عليه تدبر طيب عقلي كيف تربط هذا بالطفل يا دكتور؟
لو صح التعبير يعني لكن انا بقول لحضرتك التدبر اللي ربنا امر بيه هو التفكر في العواقب جميل.
ده على مستوى الايه التعريف اللغوي هل في الشريعه الامر اختلف يعني اضيف شيء وحذف شيء ولا لا احنا حررنا عندنا في مشروعنا ان التدبر اجرائيا اجرائيا هو ثلاث حاجات التفكر في الحال والتفكر في المآل والتفاعل او التجاوب بالاقوال مهم.
التفكر في الحال ببساطة شديدة جدا يا أبو عادل أنت سمعت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين تتفكر في حالك تقييما وتفقدا لمواطن الخلل تقول لنفسك إيه هل طب انا أنا أحب؟
فعلا كده أين أنا من هذا الكلام خلاص ومواطن الخلل فين فين عندي الصلوات تقصير اللي في فيها الصلاه مشكلة الفلانيه عندي تقصير أحسنت ده كده التفكر في الحال جميل.
التفكر في المقال طب أنا هستفيد إيه لو حافظت على الصلوات والعكس.
وأخسر إيه لو ما عملتش كده التفكر في المقال مقال حسن اللي هي العواقب الحسنة ومقال سيء اللي هي العواقب الإيه جميل.
السيئة اللي هو التفكر في العواقب التجاوب أو التفاعل بالسؤال اللي هو كان بيصدر من النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة إذا مر بآية فيها سؤال سأل يعني النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه تسبيح صح الشيخ سبح.
الألباني أنه مثلا لما قرأ إيه سورة الشمس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.
تفاعل مباشره بالظبط التفاعل بالاقوال يبقى ده احنا بنشوف ان اجرائيا التدبر كده اجرائيا انا بسال حضرتك سؤال بقى المسلم العادي ما يعرفش يتفكر في حاله يستطيع ما هو يعرفش- هو اعلم بحاله من الناس ما اللي يعرفش يتفكر في العواقب يستطيع في عواقب عامه حتى ان ربنا هيرضى عني اخش الجنه بالضبط ما يعرفش يتفاعل بسؤال ان يقول آه، اللهم اعني على الصلاه بلى يستطيع آه، يا رب اجعلني مقيم الصلاه ممكن يقولها اللي حافظ بس التاني ممكن اللهم اعني على الصلاه وتمشي بالضبط واضح ولذلك ده اجرائيا التدبر عندنا ببساطه واحنا بالنسبه لنا في مشروعنا التدبر مش مش غايه لوحده احنا بنشوف ان الغايه هي العمل انما الفهم وسيله والتدبر وسيله لأن التدبر بيجعل العمل أيسر وأسرع وأتم وأدوم ولذلك احنا لما تتبعنا التدبر ماشي في في في سياق القرآن وجدنا ان هو دايما بيجي في مقامات ايه؟ مقام ان الناس عندهم مشكلة في الاتباع وربنا يقول لو تدبروا لاتبعوا جميل تمام فلذلك انا بقول لحضرتك ببساطه شديده جدا لو حررنا التدبر بقى كعباره لو حررناه كعباره التدبر عندنا احنا اللي احنا نقصده تفكر في الحال وتفكر في الايه في المقال وتجاوب تفاعل.
بالسؤال او تفكر في العواقب ببساطه تمام.
على المعنى اللغوي اتفقنا على دي واضح طيب بعدها الاطفال نقصد مين بالاطفال ما دون البلوغ ذكرت انه الى الى الرابعة عشر ما او دون الثالثة البلوغ.
عشر يعني ما دون البلوغ على وقعنا دلوقتي 12 13 ما دون جميل.
البلوغ جميل.
طيب ننتقل للنقطه اللي بعدها بعد ما قلنا كيف مين تطلب الأطفال.
من طفل تدبر؟
ايه المهارات اللي مطلوبه في التدبر ايه المهارات اللي مطلوبه الفهم يكون عنده الانسان يكون فهم صح بالضبط.
كده الاطفال بيفهموا ولا متخلفين
بس يتفاوت يعني الذهن بس انا قلت برضو ان الطفل بيفهم و90% من قدراته العقليه تمام بس كل مشكلته ايه الطريقه اللي بيفهم بيها مهم.
تمام بس بيفهم تمام كده طيب يفهم يبقى مطلوب فهم صح صحيح ومطلوب ان هو يشوف حاله يقيم حاله يعرف يقيم حاله بس تطلب من طفل انه يقيم انا حاله هقول لحضرتك اهو يعني الولد يقدر يجاوب على سؤال بتصلي ولا ما بتصليش طبعا يقدر يجاوب على سؤال بتضيع صلاه الفجر ولا لا طبعا يقدر يجاوب على سؤال آه ان أنت- ماذا يجب عليك تجاه الصلاة؟
اه يقدر يجاوب يستطيع بس هو ده يعني يعرف يتفكر في حاله مهم.
أساس بس السؤال- يحتاج خد بالك مساعدة حضرتك يعني.
الله ينور عليك احسن الله اليك انت جيت على نقطه مهمه جدا بالضبط احنا ما بنقولش ان الطفل هيعمل الكلام ده بنفسه بنقول هنساعده عليه هندربه عليه ثم هو يستطيع يطبقها آه في في ولذلك باقي كان بعض الفضلاء يطرح لي سؤال يقول لي إيه؟ يقول لي انت بتكلم الطفل في التدبر اصلا وربنا ربنا ما- ما كلفوش بال- بال- بالتدبر ولا فرضه عليه اقول له خلاص يبقى ما تعلموش الصلاه وما تعلموش الصوم مهم.
وما ت- ما تدربوش احنا بنقول بندربه علشان دي قضيه منهجيه لو استقرت عنده هيستقر عنده كل حاجه بعد كده معناها افهم انه لو الطفل قرأ بطريقة غلط من البداية وحفظ بطريقة خطأ سيستمر عليها بالظبط وإن علمته ستتعب معه من البداية بهذه الطريقة اللي تفضلت فيها في التدبر نعم.
ثم ما هي إلا يعني أشهر أو ربما يا سنة سيدي أطفالنا- سنوات واستمر.
أطفالنا في المتدبر بقى, بقى التدبر مش بس مهارة قرآنية دي مهارة حياتية الإنسان الناجح في حياته هو الإنسان اللي بيتأنى الله ويتفكر في العواقب يعني يطبقها في بقية شؤون حياته في أقسم بالله وظيفة في أطفالنا في المتدبر بقوا في حياتهم كده والله مرة صديق ليا ولاده الاثنين عندنا في المتدبر والله شوقتني يا دكتور أن أرى هذه النماذج الطيبة في المشروع صراحة والله ولادنا يعني بقول لحضرتك صديقي ده ولاده الاثنين عندنا في المتدبر فكان هم بيطلبوا من والدهم حاجه فهو الولد الصغير قال للكبير ايه؟ قال له طب اسكت بس اصبر كده بس مش عايزين نزعل بابا واحنا لو ارضيناه هيجيب لنا اللي احنا عايزينه. المهم فعلا حصل ووالدهم جاب لهم اللي هم عايزينه فبعد ما خلص بيقول لاخوه ايه؟ بيقول له شفت وهم خدوا الحاجه دي شفت بقى قيمه التفكر في العواقب؟ والله لو- يعني أحسن التخطيط ونال ما يريد هي القصة كده دي مهارة حياتية عشان كده كنا بنقول ايه التدبر يا مش سلام.
بس يجود الد- القرآن يعني العلاقة بالقرآن ولا يجود الدعاء ولا يجود الصلاة التدبر يجود الحياة معناه إن علمته بطريقة صحيحة التدبر ستغنيه عن هتصنع أشياء إنسان- ستغنيه عن أشياء هتصنع كثيرة إنسان فعلا في حياته كده يا دكتور اليوم احيانا في مراحل المتوسطه والثانويه لا يستطيع اتخاذ القرار او يتخذ قرار وبعد ان يتخذه يقول لو اعرف ان هذه النتيجه لما فعلت وكان بالامكان ان يعرف قبل ان يبدا في العمل سيدي احنا في المتدبر الصغير آه، بنجهز لبحث كبير ان شاء الله بس احنا بنعمله رصد دلوقتي دور التدبر في تنمية القدرات العقلية والحياتية لدى الأطفال بعيدا عن القران الان احنا لقينا كيف أطفال تدربه بالظبط ويتعلم يعني كيف انت لما بتدربه اصلا بالقران بالط... لما انت بتعلمه القران بالطريقه دي ازاي بيسهم في بناء قدراته العقليه رائع.
والفكريه والسلوكيه وازاي بنصنع فعلا اذكياء العالم الصحابه يا ابو عادل كانوا اذكياء العالم بالضبط اذكياء العالم كيف بالقران نصنع اذكياء العالم القدرات دي احنا للاسف الشديد القدرات دي اتركنت ولذلك انا بقول ان التدبر الطفل النهارده انا اقولها لك بقى وده تخصصي يعني انا طبيب اطفال معايا ماجستير في طب الاطفال ما وحاضر شاء الله.
الدكتوراه في في- يعني فيما يتعلق بالاطفال نفسيا واعلاميا و- وطبيا تمام كل المهارات المطلوبه للتدبر اللي انا حررته اللي انا اتكلمت عنه مهم.
موجوده لدى الاطفال واكتر منها في سن في سن يبدا من سن الخامسه اها يعني خلاص بقى فوقها مفيش مشكله تعرف حضرتك اصلا ان النهارده الدول الغربيه آه، بيسموا ال- المرحله دي مرحله الطفوله المبكره بتنتهي عندهم عند 8 سنين تمام مرحله الطفوله المبكره عارف المدارس اللي هم عاملينها للاطفال في السن ده تصوراتهم للمدارس وواقعهم في المدارس ده ايه مهم.
عباره تخيل بقى بيقولوا عايزين ننمي ايه يعني الطفل عنده القدره دي التعليم الابتكاري الابداعي اوف يعني تعليم يتكلم, الذات.
يتكلم حاجات اعمق من التدبر أصلاً.
واحنا في السن هذا نقول احفظ ولذلك من خد الحاجات واسكت.
من الحاجات المحزنه ايه من الحاجات المحزنه هذا الطفل هذا الكنز الكبير اعدائك النهارده بيستثمروه وبيسرقوه منك بكرتونهم ومش عارف بايه وبايه وبايه وبايه واحنا بعض الفضلاء لا يزال يماري في انه بيفهم ولا بيفهمش هو حمار ولا مش حمار والله حاجه محزنه بعض الفضلاء لا زال يمارف دي يقول لك لا اصله ما بيفهمش اصله عيل وانت اعدائك عاملين ايه تعرف حضرتك النهارده اعلى 13 دوله معدل دخل فرد في العالم القاسم المشترك ما بينهم كلهم هو ايه الاستثمار في الطفوله المبكره الله المرحلة اللي تكون مقتولة أحيانا لقوا ان عند العرب الدولار اللي بيصرفوه في السلاح بيعود ب 5 دولار واللي بيصرفوه مش عارف في صناعه السيارات بيعود ب 3 دولار ولقوا ان إن الدولار اللي بيصرفوه في تنميه قدرات الاطفال في مرحله الطفوله المبكره في الاستثمار فيها بيعود ب 9.1 من 10 دولار كلام.
ودي احصائيات عالميه موجوده خلاص احنا كان بعض اساتذتنا الفضلاء تكلم عنها في مؤتمر موجوده حاصله فالنهارده العالم كله كده واحنا عمالين نعمل ايه في الطاقات اللي عندنا شوف يفهم ولا يفهم ولا ما يفهم عم- ده احنا لسه بنجادل في حاجه ولذلك بابي وامي صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة لما نجح في استثمار هذه الطفوله المبكره شوف النبي اخرج اللي كان حوالين النبي صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة اغلبهم في بدايه الدعوه كان اغلبهم صغار سن انت ابن عباس بقى مين في حياه الامه حبر الأمة وبحرها ابن وتفجر عمر بقى مين القرآن.
في حياه الامه مم.
الحسن النبي صلى الله عليه وسلم عليه توفي الصلاة وهو كان عمره عشر سنين اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين افتين عظمتين من الناس الله ربنا انقذ بيه الامه م? انما احنا عمالين نعمل ايه وهو عشر سنوات يعني لم يعني إذا قلنا خمس سنوات تكتمل عنده يعني خمس سنوات في مدرسة النبوة بس ولذلك انا بقول لحضرتك النهارده انا بقولها لك وبملء فمي كل القدرات اللي يحتاجها الطفل للقيام بالتفكر والتدبر خلاص موجودة.
كل القدرات موجوده كامله بل اقول لحضرتك انها موجوده بكر عن الكبار يعني لسه تمام زي الفل ماشي بكر قدرات بكر ولذلك انا بقول لحضرتك احنا بقى انا بتكلمش نظريا بس لما اشتغلنا مع الاطفال بفضل الله عز وجل وجدنا منهم ما ابهرنا استيعابهم للحاجات بتاع التفكر دي تعرف حضرتك اصلا ان من الحاجات المهمه جدا في بناء القدرات العقليه للاطفال ما يسمى بال challenging ال challenging يعني ايه challenging يعني ان الطفل اصلا التشابكات العصبيه في ذهنه بتنمو وقدراته العقليه بتنمو ازاي لما تحطه قدام تحدي تقول له طب فكر ممكن يكون ايه ينمي عنده قدرات عقليه طب ممكن نعمله ازاي جميل.
طب كيف يتم هذا ولذلك انا بقول عشان خاطر نخرج من الكلام ده خالص ببساطه شديده جدا انا بقول احنا مش بنقول الطفل تدبر بنفسك المعلم بيعلمه بالتدبر يعلمهم الطريقة الصحيحة فيساله مثلا حبيبي طب احنا بن- بنحافظ على الصلاه ولا لا طب ايه الصلوات اللي بنضيعها طب لو صلينا هنكسب ايه لو واخد بال يا حضرتك دكتور حتى اصلا من يع- من يعلم ال- الحفظ فقط والمباني فقط الطفل لا يحفظ لوحده هو ايضا يعلمه ياتي يقول له تعال الان كما مش تعلمنا عندنا مرحله تلقين بالضبط يقول له تعال ي- ي- تقرا الايه هذه ثلاث مرات ثم تشبك الايه اللي, مع اللي بعدها ثم ترجع الايه الاولى مع الثانيه والثالثه ثم بعد مده من ممارسه الطفل للحفظ هو يحفظ لوحده اكلمك على المستوى ال- ال- أحسن الخاطئ الله اليك بالظبط ده بالظبط احنا بنعمله في فهو المتدرب يتعب اصلا إن لأنه الولد- يقول لك ان الطريق الولد طويل مره في الثانيه في الثالثه في الرابعه لغايه ما نطمن ان هو انضبط انضبط ازاي ما بنقولوش افهم الايه بنفسك لا ده الايه نفهمها من التفسير مش من دماغك ولا نقول له اخترع حاجه من عندك ان تعطيه منهجيه ولذلك كلام منضبط جدا بفضل الله بعد فتره من ال... من هذا ال- الاشبه بالتلقين او ال- بس مش تلقين اللي هو بيسمع بس لا اللي هو التفاعل بعد فتره من احنا اللي بنجهز له هو نفسه يستطيع ان يقوم بذلك بنفسه سؤال مهم نبدأ بال- بالطفل أو نبدأ بالمعلم يعني هل لا مثلا طبعا المعلم ما انا دي لسه جايه معايا ان شاء الله لما كده حضرتك على المنهج بس خليني اختم مساله هل الطفل يتدبر جميل كده قلنا اربع حاجات حررنا التدبر وقلنا تمام.
مين حررنا مين الطفل وقلنا القدرات اللي محتاجينها للتدبر والقدرات اللي محتاجينها للتدبر دي زي مثلا قلنا الفهم ومتوفرة عند وقلنا الطفل.
الربط الطفل يستطيع ان يربط بين حاجه وحاجه وعبارتك جميلة أنه ن- نظل اليوم نبحث هل الطفل آه، آه، كال- طبعاً.
عزك الله وال- لا، والمشاهدين لا.
كالحمار لا ده يفهم كلام مستقر عند المتخصصين ما فيهوش نزاع تمام؟
ومشاهد كما تفضلت والر- في والر- الوطن.
والنقطة الرابعة ان هل القدرات اللي محتاجينها للتدبر موجودة عند الطفل؟ لا موجودة عند الطفل. النقطة الخامسة التدبر في الواقع. كان ليا مقالة اسمها يتدبر ونحن لا نشعر. هسألك يا ابو عادل سؤال تمام؟ انت عندك آه، ربنا يبارك لك فيهم آه، عادل و- وعلا واسماء، خلاص خلينا في اسماء تمام؟ خمس سنين آه، خمس سنين ونص تمام؟ اسماء النهارده انت خارج من البيت ماشي؟ فبتقول لك يا بابا انت رايح فين؟ قلت لها طب ده انا رايح آه، ازور فلان الفلاني صديقي.
جميل آه، تيجي معايا تسكت شويه كده تقول لك آه، لا عن- يا بابا مش هاجي لو أحيانا تقول لي عندها عندها عندهم أطفال عندهم عيال مثلا عندهم أولاد عندهم بنت صغيرة زي ما انا هسالك سؤال أهو، آه، تقول لك ايه تقول لك لا يا بابا مش هاجي طب تقول لها ليه تقول لك اصل انا ما بتبسطش هناك وبعدين هلعب مع مين وبعدين آه، انت تقعد تزعق لي طيب سؤال الكلام ده هو العباره اللي انت قلتها ولا ما بعد العباره ما بعد العبارة دي بتتفكر في العواقب وانت مش واخد بالك خد بالك من اللي جايه بقى اليوم التاني انت خارج رايحه فين رايح فين يا بابا انا رايح عند عند جدتك تيجي معايا اه بابا اجي اشمعنى النهارده طب المعنى- بابا بقى ما أصل هناك بتبسط وعمه طبيعي.
مش عارف بيقول لي وخالتي مش عارف بتعمل ايه وكذا يعني هو يتدبر ونحن لا نشعر هو ده التفكر في العواقب ولذلك احنا بنقعد نماري فيه هو بيحصل في الواقع جميل.
نشاط انسان يحصل في دكتور الواقع تأذن لي أن نستكمل الحوار بعد فاصل ان شاء الله باذن الله جزاكم الله فاصل آه، قصير أعزائي المشاهدين نعود بعده لنستكمل الحوار في هذه الحلقة الماتعة فابقوا بالقرب اهلا بكم مجددا اعزائي المشاهدين ما نزال في رحاب حلقه جديده من مع القران والحديث ما زال موصول حول سؤال مهم وطويل وعريض وهو كيف اعلم طفلي القران وضيف في الاستديو فضيله الدكتور شريف طه يونس آه، دكتور اهلا بك مجددا اهلا بك اهلا بك العادة.
دكتور ما زال الحديث ممتد وموصول حول البرنامج الذي آه، تزعم انه هو الطريق والمنهج آه، المتميز لتعليم آه، الاطفال القران وقد طبق ايضا عمليا وهو برنامج متدبر آه، الصغير لعله يظهر الان آه، امام المشاهدين على الشاشه.
أم، ابو عادل انا بس حابب اكد على نقطه انا قلت قبل كده انا همي ان الناس تتعلم القران بالمنهجيه النبويه ممكن ينحى المنحى ده او ينحى غيره ماشي انا ما بلزموش بقولوش ده المنهج النبوي انا بقول له دي آلية تطبيقيه بفضل الله احنا است يعني استقرأنا فيها النصوص وشفنا عشان نصل لده انا همي كله انهم يتعلموا بالمنهج النبوي انا ازعم ان بفضل الله عز وجل احنا كنا حريصين على ان احنا نلتزم المنهج ده في التعليم تمام عشان بس دي تبقى واضحه عند الناس معناها هذا المنهج ان تراه غير ملزم لا مش إن ملزم انما ملزم ب- المنهجيه ملزمه بالضبط المعالم الرئيسيه بس يعني اللي احنا انتهينا اليه مش ما بقولش انه ملزم انا بقول المنهجيه ملزمه المنهجيه ملزم النبويه ايوه بالظبط ملزم المنهجيه انما انت بقى ممكن ت- اسلك اي سبيل بس اقولها لحضرتك كده في اهمس في اذنك أذني امام حد المشاهدين هيسلك السبيل اي حد هيسلك السبيل هيتفق معانا 100%
آه، وان اختلفت الوسائل شيئا ما هنتفق تمام طيب آه، انا كن كنا بنتكلم في قضيه التدبر خلاص ان الطفل يتدبر ولا لا وانا قلت لحضرتك كده ق- يعني جاوبنا على السؤال ده كان في شق تاني في السؤال وهو ليه سميتوه المتدبر الصغير مهم.
خد بال حضرتك من حاجه التدبر احنا حررنا ان هو بيخلي العمل ايسر واسرع صحيح.
واتم وادوم صح صحيح التدبر بيحرك القلب ولذلك في تساؤل مهم جدا جدا احنا عندنا المحركات البشريه ثلاثه
جميل اما الشوق والمحبه جميل واما الرجاء والرغبه واما الخوف واما الخوف والرهبه جميل كام كده ثلاثه سؤال الاطفال ايه اكبر المحركات ليهم انا دي بقى ده سؤال عذرا طيب.
يخصنا يمكن يكون المحبة صح يخصنا أجاوب المحبة مثلا المحبه احسنت طيب الرجاء والرغبه اخباره ايه بعد المحبة بعد المحبه طب طب الخوف والرهبه الأخير ادي لي نسب مئويه
أتوقع أن المحبة 50% تمام والرجاء ممكن 30% وال20 للخوف طيب انا انا ازيدك قربت اقتربت من النسبه جميل آه، التقسيم كويس ازيدك ان يعني أنفع دكتور أطفال يا دكتور تنفع 70% شوق ومحبه
70% شوق ومحبة 25% رجاء ورغبة أوه.
5% خوف ورهبة احنا بنشتغل في تعاملنا مع الأطفال على على الكام بالمئة الخمسة بالمئة وسايبين 95% ولذلك هدللك من واقعك كلام ابنك- كلام ترى خطير يا دكتور حتى ابنك- في سلوكياتنا بعيد عن القرآن ابنك في الواقع بتاعه ماشي تلاقي الحاجة اللي بيحبها بيعمل ايه ليل نهار يعملها ويكررها ويعيد يتحمل في ويزيد.
سبيلها وممكن ي- ي- يضحي بنومه صح كلام طب خطير لما ترغبه بحاجة وتقول له هاخدك معايا هعمل هودي حركته ازاي أيضا لما في- تفزع فيه ولا بتشخط بيعمل ايه وينكمش وينكمش ينكمش وبعد كده يعملها تاني ممكن وتالت.
وتنمي فيه عناد وراك وتنمي ومن, فيه ومن وراك بالضبط للاسف الشديد احنا شغلنا كله اشتغل على ايه على الخمسة بالمئة واحنا بنتصور في حاجات ما ناخدش بالنا منها على فكرة زي انتقام الطفل يعني ايه انتقام الطفل الطفل على فكرة ما بيقدرش ياخد حقه من الكبير بس بيعمل ايه لما انت بت- بتسيء اليه ولا بتزعله ولا بتضايقه ولا بتعامله بطريقه كوي... مش كويسه هو بينتقم بطريقته اللي احنا مثلا بنسميها احيانا العناد يعني مثلا انت والعنف التنمر فزعت فيه ضربته وعملت وديت حصل حاجه من الحاجات دي تمام كده تلاقي الطفل بيعمل ايه انت مثلا عارف ان, إن انت إن تحب انه يروح المدرسه ما يعاند يروحش المدرسه
مم.
عايز يعاقبك بس بطريقته هو يعند فيك يضايقك ما هو لازم بقى يرد حق للاسف هو ولذلك انا بقول ايه ان النهارده 95% من المحركات احنا راكنينها ونشتغل إحنا- على ال- الخمسة بالمئة وخد بال حضرتك ان احنا كمان بنتخر... بنشتغل في المعززات الخارجيه مش الداخليه يعني بعض الفضلاء في حلقات التحفيز يقول لك ايه هنعمل رحلات وهندي جوائز مكافآت كل ده حلو قوي وانا معاهم فيه بس بننسى البعد الداخلي اللي هو ايه ماذا اذا احب الطفل الله
الله ماذا اذا احب القران ماذا اذا احب المعلم تعطيه المعاني العميقة ماذا اذا احب الطفل المكان الذي يتعلم فيه القران المسجد معاك 70% حضرة ماذا إذا أحب الطفل الجنة التي تنتظره لو تعلم القرآن ماذا إذا أحب الطفل رضوان الله ماذا إذا رغب الطفل في السعادة في الدنيا وفي الآخرة خد بال حضرتك معاك 95% ثم تأتي المعززات الخارجية بعد ذلك فاحنا للأسف المعززات الأساسية ركناها ولذلك دي فكرتنا بقى في المتدبر ايه اللي احنا قلناه ان احنا لما رصدنا اللي بيحصل مع اطفالنا رصدنا التجارب القرآنية اللي موجودة على الساحة يعني احنا مش قلنا عندنا اشكاليات آه، صعبه صحيح.
نشوف الحلول بقى مش المفروض في حلول في الامه بالضبط نبص على الحلول لقينا 95% من الحلول شغاله في المباني ما جاش خالص عند المعاني ال 5% اللي باقيه تمام ال 5% اللي باقيه لقينا جزء منها بيحاول يعلم الاطفال المعاني فالاطفال فعلا بقوا احسن طيب جزء تاني بيضيف على كده يقول لا انا اعلمهم هدايات يعملوا ايه يعني المفروض يعملوا ايه المفروض يعملوا ايه مش يعملوا ازاي خد بال حضرتك المفروض يعملوا إيه؟
الكيفية اللي هي الأهم اه ما بيقولش المفروض يعملوا ازاي يعني يقول له هنا الهدايات ان نكون مش عارف آه، اخلاقنا جميله ان نكون كذا حلو بس تعمله ازاي ان نخشع في الصلاه تعمله ازاي ان ما بتقولوش تمام المهم فافضل التجارب دي اللي هي مثلا بتعل... بتفهمه الايات وبتعلمه المفروض يعمل ايه حلو لما جينا نقيس كام طفل بقى ما بيعملش الكلام ده لان عدد كبير من الاطفال ما بيعملش اصلا رغم أنه الآن قرأوا وعلم علم ما وفهم, فيه وفهم اللي هيعمله وع- وعلم وعلم ما, اللي... ما الذي ينبغي عليه معناها فعله.
معاني فقط وجدنا ايه بقى ان المشكله فين في الملك القلب ما تحركش أها أنت تقصد الملك القلب, القلب.
القلب. ملك ال- ال- ده- ده- ده- الجسم ده- والجوارح ده, ده تعبير سيدنا ابو هريره وده اصلا م- مفهوم النص ال- النبوي إن أل- الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا الله.
فسد فسد الجسد كله. ده الملك كان ده ملك المملكه الملك بقى لو تحرك يا دكتور أنت تتكلم عن آه، تدبر وفهمناه بالكلام اللي تفضلت فيه الآن تحريك القلب بالقرآن تريد أن تبين لي أنه الطفل ممكن أن تحرك عنده القلب ايوه بالمحركات دي ما المحرك شوق ومحبه او رجاء ورغبه او خوف ورهبه ولذلك قلت لحضرتك اشتغل على المحركات الرئيسيه دي حببه التدبر بيشتغل على مين هو التدبر كده اصلا يعني التدبر بيعمل ايه تفكر في العواقب عشان يعمل ايه ما حتى سيدنا مسعود قال كده القفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم احدكم اخر السوره الله فالشاهد ان القران لو انت تدبرت التدبر بيعمل ايه بيحرك القلب طب بيحركه بايه احيانا شوق ومحبه وأحيانا احيانا رجاء رجاء رجاء ور- ورغبه احيانا ايه خوف ورهبه العواقب الحسنه العواقب السيئه الاسماء الحسنى انت بتتفكر في كده صح فلما الطفل يتفكر معاك حبيبي لو حصل كذا هتخش الجنه وانت عارف الجنه دي فيها ايه وايه وايه وايه وربنا يرضى عنك وعارف يعني ايه رضوان ربنا يحصل ايه للقلب يتحرك القلب فاذا تحرك القلب خلاص لا تسأل عن عن بس ما باقي.
تسألش عن العمل ولذلك وجدنا ان دي حصل فيها قصور ان احنا النقطة الأساسية القلب هو مستهدف في القرآن اصلا نزل به الروح الامين على ايه على على قلبك.
قلبك خلاص لو القلب اشتغل مع القرآن ليس كل على كده خلاص.
سمعك ولا على لسانك ولذلك احنا شفنا ان النقطة دي مش متروكة خالص عند الاطفال تمام متروكة مش مطروقة لا متروكة تمام ولذلك احنا قلنا ان حتى افضل التجارب عندهم ولاد ما بيعملوش برضه وعندهم ولاد ما بيستجيبوش ليه لان القلب ما اتحركش واخد بال حضرتك وكمان شفنا حاجه مهمه ان اللي احنا بنراهن عليه بقى عند الاطفال ان هم استجابتهم سريعه بيسمعوا بينفذوا لا الرهان ده القلوب ما بقتش زي القلب بتاع الاطفال بسبب الملهيات والحاجات اللي موجوده النهارده ولذلك احنا اثرنا نسميه باكتر نقطه تميزت فيه المتدبر الصغير رغم ان احنا مش هدفنا ان احنا نعلمه تدبر لا لا لا لا احنا حتى في مشروعنا مشروع القرآن التدبر ده حلقة في سلسلة بنعتبره القنطرة بين العلم والعمل جميل.
احنا هدفنا احياء المنهج النبوي متكاملا في التعامل مع القرآن الكريم يعني انا عايز اعلمه الايمان والقرآن الايمان بمعنى حقوق المعاني والقرآن بمعنى الاقراء وتعاهدوا في الكلام ده والتدبر خطوة في الايه جميل في الطريق دكتور من واقع التجربة كلام جميل جدا ورائع من واقع التجربة اللي تفضلتم بها في آه، معهد العلم والعمل والمتدبر الصغير كم يستغرق الطفل وأنت تظل خلفه بالمعلمين آه، المؤهلين تظل خلفه تعلم الإجراءات والأساسيات وإجراءات العملية التعليمية وكيف هو يتدبر إلى أن يصل إلى أنه هو ملم ويسمع الآية ما أن يسمع الآية حتى يتفاعل معها آه، واصل إلى القلب ثم يبدأ السلوك والعمل تقريبا كم هي المدة يعني آه، ابني مثلا في عمر خمس سنوات دخل عندك في آه، المتدبر الصغير متى يتوقع منه أنه إذا قرأ يبدأ هو يطبق دون أن يكون معه دعم
والله هذه تتفاوت في الأطفال لكن احنا وضعنا لها متوسط ان بفضل الله عز وجل مع انتظام الطفل معانا في المتدبر بفضل الله عز وجل اللي احنا رصدناه حتى الآن ان الأطفال كانوا ما بين شهرين وستة أشهر شهرين وستة أشهر بيفضل بيبقى الطفل ب- يعني اعتاد انه ما يسمعش آية وما يفهمهاش ولدرجة بعض الأمهات بقوا يقولوا إيه لو سمحتوا أمدونا بتفسير القرآن ليه؟ ولادنا بقوا لما نقول لهم آية يقولوا لنا معناها إيه يا ماما؟
يعني بيكثر التساؤلات نعملها إزاي يا بتعيد فيه ماما؟
التساؤلات المهمة طب إحنا هنستفيد إيه لو عملتها يا ماما؟
جميل هخسر إيه يا ماما؟ فأصبحوا هم نفسهم يطبق ولذلك ايه اللي حصل ان الولاد بقوا بيجيبوا اهلهم يعني صار اهلهم يقولوا احنا عايزين نتعلم زي اولادنا الله لما وجدوا الأثر احنا وجدنا في اولادنا اثر وفي نفس الوقت عشان نقدر نبقى نواكب معاهم الكلام ده طيب دكتور في حلقة تعليمية ممتدة لمدة ساعة نعم وحلقة فيها أيضا متدبر صغير آه، كم القدر الذي تعطيه للأطفال حتى ترسخ فيهم آه، هذا المفهوم وهذه الطريقة آية مثلا من قصار مفصل بدأت مع- مثلا معهم في سورة الكافرون كم تأخذ من آية في اليوم حتى يستوعبوها بالطريقة المرجوة
آه عايز افكر حضرتك بحاجه مهمه جدا مهم.
كان الصحابه وهم بيتكلموا عن المنهج النبوي كانوا بيقولوها آه كانوا يقولوا فلا يجاوزونها حتى اللي هي عشر آيات مش مهم الكم مهم.
المهم ان هو ما هيجاوزوش الا لما الامر ده يستقر النقطه الثانيه خد بالك من المدد مده ان عبد الله بن عباس يحفظ المفصل في الفتره الطويله دي مده ان عبد الله بن عمر يحفظ 8 سنين البقره وان عمر يحفظ ال- البقره في 12 سنه تمام ولذلك الصحابه عندهم اساس مهم جدا في المنهج النبوي تمام اسمه التمهل لا التعجل احنا لازم نحطه بين عينينا انا مش مهم الطفل هيخلص في قد إيه.
التمهل لا التعجل وهضرب لك مثال من الواقع يا ابو عادل النهارده لو واحد يريد انه يبني عماره ها بيجي حط الاساس وتاني يوم يجي باني فوقه طبعا لا يستنى كل شيء حتى ياخد وقته.
يجف بالضبط وممكن في الصيف يجف اسرع من الشتاء بالضبط وممكن في بيئه يجف اسرع من بيئه ولذلك إحنا المهم أن عندنا- النهاية يجف عندنا مبدا اسمه ايه حتى يجف يعني احنا بنعمل ايه مع الاطفال الطفل بيتعلم النهارده ايه خلاص استوعبناها خلاص مع الوقت بيبدا قدرته على التعلم تزيد يتعلم ايتين ثلاثه سوره انما بنبدا بايه تستقر عنده تمام وفهمها كويس لان الحلقه بيبقى المفروض ان احنا بنمر بمراحل المرحله الاولى زي ما قلت لحضرتك سابقا مرحله الايمان نفهمه الايه ونساعده على تدبرها بمجموعه اسئله بنطرحها مع عليه.
بعض ولا كل طفل له آياته واللي ماشي الحلقه فيها؟
عندنا ما تزيدش عن عشرة وكلهم لابد يكونوا منهج واحد منهج واحد يعني كلهم في آيات واحدة في آية واحدة أو آية واحدة ماشي بيها جميل.
خدنا مثلا آية تانية من سورة الملك الطفل بن بن بنفهمها له وعندنا آليات اللي فيها طبعا آه، يعني كتاب هذه هنا.
كتاب كن أحسن الناس عملا كن أحسن الناس عملا هذا الكتيب في آية واحدة في آية لأن ده كتيب كتيب يعني خلينا نقول إيه آه تأسيسي يعني أنا بأسس عند الطفل المنهجية اللي هنمشي بيها بعد كده ولذلك بعد كده ممكن ما يحتاجش كتب بعد كده بنعمل له كتب أكثر اختصارا بطريقة قصصية يعني آه، هي دي بقى النقطة ان احنا المفروض عندنا مرحلة اسمها الايمان نوضح النقطة دي للسادة المشاهدين عندنا مرحلة اسمها الايمان مرحلة الايمان خلاص دي آه، المفروض هدفي فيها ايه يقوم بحقوق المعاني مهم.
يعني يفهم الاية دي ويتدبرها و- ويعمل بيها أمم جميل صح كده واحنا اتكلمنا في النقطة دي قبل كده جميل طيب والمرحلة اللي بعدها على طول بعد ما يتم ده تخش في مرحلة القرآن اللي هي مرحلة الإقراء انه يحفظها كويس جدا جدا جدا ويكون متقن لتجويدها تمام بس هذه مرحلة بعد بعد أن المعاني يعرف المعاني بعد المعاني تمام تمام.
آية آية أو سورة سورة المرحلة الثالثة اسمها التعاهد واحنا بنختار العبارة الن- النبوية مش بالضبط المراجعة تعاهد لا القرآن التعاهد بالظبط تعاهد لإيه للإيمان والقرآن يعني العمل اللي خرج بيه نشوف هو مستمر عليه ولا لا جميل و- لأن م- لا تربية بلا تعاهد الله لأن أي مفهوم أنت غرسته وما تتبعتوش هم؟ عشان يذهب.
كده في حاجة مهمة اسمها التعاهد أو التعويد النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث السلام.
لسه صحيح الشيخ الألباني الخير عادة لابد من الايه؟ من التعويد اللي هو في المنهج النبوي اسمه التعاهد فبنتعاهد لغايه ما تستقر عنده الحاجة دي لأن أنا عايز تخلق مش عايز عمل تمام؟
جميل اتفقنا كده؟ ثلاث مراحل طب سؤال بقى إزاي بيفهم؟ مش قلنا فهم وتدبر وعمل؟
صحيح.
إزاي أفهمه الآية؟ لا إحنا بقى الحقيقة في الفهم الطفل عندك المفروض ان هم انماط في بصري وفي سمعي.
سمعي وفي حسي بالضبط تمام طب دول هنخاطبهم ازاي لقينا ان انسب حاجه تخاطب الثلاث انماط هي القصه أها.
فبنعمل لهم قصة بنسميها احنا قصة تدبرية مواصفاتها موجودة في, في كتاب كل آية قصة في كتاب اللي حضرتك عرضته بالظبط في كتاب اللي حضرتك عرضته اللي هو النشرة التعريفية قلنا مواصفات القصة التدبرية قصة ليها نظام معين تمام وهذه قصة أخرى كن أترجة دي لسه هنجيلها ان شاء الله بس احنا خلينا في ده الاول فأي تمام كن أحسن استنى.
الناس عملا يعني هتلاقي قصة عند حضرتك في الاول كده قصة ثلاث اطفال حسان وحسن وحاتم او حنظل خلاص أها.
الثلاث اطفال دول المفروض ان هم راحوا مسابقه احنا عايزين نوصل للطفل المعنى ده بس ناخده من الحياه الاول تمام ان مثلا في شرح ايه الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا بنعرض له ثلاث اصناف من الناس وانت تختار صنف منهم المهم يعني انا مش بس يا دكتور كل آية قصة ما هو حتى الان كده لغايه ما يستقر بس الايه دي عشان تاسيسيه بس احنا عندنا مثلا سوره الفاتحه لها قصه سوره آه الفلق ممكن لها تحكي قصة.
لي السورة كاملة قصة بالضبط بس القصه دي انا بقول لحضرتك ليها مواصفات معينه الوقت ما يتسعش للتفصيل فيها جميل المهم ان انا هدفي منها الطفل يعمل ايه يفهم يفهم فهم كويس خلاص ممكن برضو نعرض له بعض الصور المعبرة دون خوض في مساء آه، نشرح بالراحة بعد ما فهم نخش على التدبر التدبر ازاي احنا نخليه يطلع وصية رئيسية المفروض من الآية هتعمل ايه يا حبيبي بعد ما فهمت قول الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا بدعي وببدأ أعمل يقول اكون احسن الناس عملا طب تكون احسن الناس عملا ثواني بقى عايزين نتدبر الكلام ده تفكر في حالك انت كده فعلا احسن الناس صلاه احسن الناس قولا كذا كذا كذا بعد كده نتفكر في المقال هنكسب ايه هنخسر ايه بعد كده نتفاعل بالاقوال هي ايه بعد كده نخش على مرحله العمل بقى اللي هي الخطه التشغيليه طب نعمل الكلام ده ازاي ندي الولد شويه واجبات بسيطه سلسه وندي له جدول بنتعهده فيه كده خلصنا الايه من ناحيه الفهم والتدبر والعمل جميل.
في 10 خطوات تمام كده جميل.
المهم بعد ما يتم الكلام ده بنيجي بقى نقول له ايه طب يلا بقى نحفظ الايه مع بعض عشان احنا كده كنا تمام.
تمره عايزين نبقى اوتروجه وبتيجي للآية بتحصله هو أصلا حافظها بعد هذه القصة الطويلة بقى قد حافظها انتهى من هذه زي اسمه الخطوة.
بس بنضبطها معاه كويس جدا جميل.
تمام ونيجي بعد كده بقى نتعهده في الكلام ده ده كده بيتم في حلقه الاطار ده في مشروعنا بنسميه الاطار المهاري او التطبيقي اللي هو بناخد القران بالضبط.
ايه ايه سوره سوره بترتيب معين عندنا اسمه جميل.
الترتيب التعليمي في اطار تاني بقى مهم اسمه الاطار الايه المفاهيمي مه.
يعني ايه بقى المفاهيمي انا لما عملنا زي ما قلت لحضرتك كده عملنا مسح للاطفال وجدنا ان اطفالنا 95% منهم ما يعرفوش ايه القران ده
فتريد تصحيح المفاهيم أسرع احسن الله عليك عايز اسس مفاهيم صح من الاول مم.
عايز افهم الولد إن أنا لما القرآن كانت هو رؤيته العمل غلط ليه.
كان سلوكه غلط عايز افهمه ان القران رساله من الله الينا عايز افهمه ان اولى حاجه ان احنا نعمل عايزه يعمل عايزه يبقى شخص متكامل عايزه يبقى بي- بيفهم ويتدبر ويعمل وعايزه كمان يحفظ تمام ويجود وعايزه يعلم كمان خلاص ولذلك بقى الاطار المفاهيمي مجموعه من الوحدات عندنا بتبدا بقى بالكتاب اللي حضرتك رفعته من شويه اللي هو كن اللي هو أترجة ايه كتاب كون اوتولوجيا في درس بنبداه اسمه الرساله القرانيه بنكلمه عن الايه عن القران وازاي هو رساله والكلام ده وبناكد له على المساله دي وبعد كده كون اوتولوجيا ده هدفه تسديد تسديد النيه والمنهجيه كيف كيف بقى فاكر الراجل اللي هو اول من تسعر بهم النار مه.
كان عنده مشكلتين مشكله في النيه وانما قرات ليقال قارئ وقد قيل ومشكله في المنهجيه ان الطريقه اللي اتعلم بيها ما كانتش الطريقه التي يريدها الله مه.
لذلك لما ربنا سأله فماذا عملت فيما علمت ما كانش منهجه انه يتعلم عشان يعمل احنا بقى في الوحدة دي بنسدد عنده النية والمنهجية من خلال قصة بنشرح له فيها حديث الأترجة المؤمن الذي يقرأ القرآن وبنقول له ان الناس أصناف عندنا تمرة وعندنا أترجة وانت عايز تكون مين فيهم ولذلك جسدناها في سورة أبطال بطل اسمه آه، أكمل المعلم بتاعهم اللي هو العالم العامل المعلم اللي هو خيركم أو الرباني مه.
وبطل اسمه كامل اللي هو الأترجة اللي هو يحفظ ويعمل وبطل اسمه تامر اللي هو بيعمل بس بس تمرة.
مش حافظ تمرة وبطل اسمه ريحان اللي حافظ بس, بس ما بيعملش وبطل اسمه حنظل اللي هو لا ده ولا ده وبنعرض لولد الشخصيات قدامه في خلال قصة جميلة ماتعة وبندرسها له بآليات معينة واستراتيجيات معينة علشان الطفل في الأخير نسدد عنده النية إنه بيتعلم والمنهجية.
لله والمنهجية جميل.
يتعلم على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم دكتور حسبكم في هذا كله أنكم وقفتم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم ثم اجتهدتم في وضع هذا المنهج منهج متدبر صغير أسأل الله أن ينفع بكم وأن آمين يا رب يزيدكم العالمين.
وأن ينفع آمين يا رب.
بهذا الكلام آه، آمين يا رب.
المستمع والمحاور وكل من يشاهدنا في آمين يا رب.
أقطار العالم شكرا لك جزيلا في ختام هذه الحلقة دكتور شريف يونس طه الله جزاكم يعطيك الله العافية خيرا أحسن الله عليكم شكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين كنتم معنا في رحاب هذه الحلقة الماتعة لعلنا من خلال هذه الحلقة قد أجبنا على هذا التسا- التساؤل الكبير كيف أعلم طفلي القرآن وهو أعلم وب- وبالإجابة على هذا التساؤل ومعرفة الطريق أنت بذلك تعرف له طريق النور وطريق الهداية في الدنيا والآخرة أعزائي المشاهدين لنقف مرات ومرات مع هذا الكتاب العزيز ليضيء حياتنا ولنصل به إلى الجنان جعلنا الله وإياكم من أهلها آمين أعزائي المشاهدين إلى أن تلقيكم في حلقة أخرى من مع القرآن ابقوا في حفظ الله ورعايته أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته